بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين القراءات اللي تليت علينا النهاردة مستلفينها من أول طوبة بمناسبة استشهاد القديس استفانوس رئيس الشمامسة الحقيقة كنت أتوقع حسب فكرنا البشري لما الكنيسة تقدم لنا رئيس الشمامسة اللي اختيروا الشمامسة لخدمة الموائد الاهتمام بالأرامل وبالفقراء والمحتاجين وإن يتفرغ التلاميذ والرسل لخدمة الكلمة كان في ذهني إن الكنيسة تختار كلها قراءات عن الخدمه الخدمة المادية وما أكثر العبارات الموجودة في المزامير عن خدمة الفقراء وما أكثر أيضا الفصول الموجودة سواء في البولس أو الكاثوليكون عن خدمة المحتاجين وأيضا الإنجيل ولكن العجيب أن كل القراءات متركزة على نقطة غاية في الأهمية وهي الشهادة للمسيح مخلص العالم واحتمال بولس الرسول أو غيره من الرسل الآلام اليومية أو الميتات اليومية من أجل الشهادة للمسيح طب ليه الكنيسة بتعمل كده مفيش حاجة بتشغل قلب الكنيسة قد اهتمامها بانهيار مملكة الظلمة وقيام مملكة النور وأن ترى الشيطان ساقطا من السماء كالبرق زي ما قال السيد المسيح وأن ترى المسيح متربعا في كل قلب لكي يقيم من القلب سماء جديدة أي خدمة أي خدمة على مستوى شمامسة على مستوى كهنة على مستوى شعب على مستوى التربية الكنسية أي خدمة ما كانش هذا الهدف واضح مش عايز أقول غير مقبولة لكن عايز أقول تبقى عثرة في الطريق بتاع إنجيل المسيح ما يشغل قلب الكاهن والشماس والخادم والخادمة والأب والأم والشاب انه يشتاق يشوف كل قلب في العالم قد تربع عليه رب المجد يسوع واقام عرشه ومملكته فيه ولم يعد لابليس موضعا فيه مش مهم ايه الخدمه اللي احنا بنخدمها في الكنيسه كل واحد ليه موهبته وكل واحد ليه وزناته وكل واحد ليه دوره لكن ما يشغل قلبنا ايه هدفنا في وسط حياتنا اليوميه في حياتنا العمليه وايضا في بيتنا او في داخل الكنيسه ذهبي الفم للاسف امبارح كنت قاعد اقرا كتاب عن اهتمامه بالفقراء والمحتاجين فحزنت ان لقيت كتاب عربي منزلاه هيئه من الهيئات بتقول عن ذهبي الفم ان وصل الى حاله لوسه بكتر حبه بخدمه الفقراء يعتبرها البعض ان دي لوسه ذهبي الفم لما يتكلم عن خدمه الفقراء يقول ان وانا بدي مش بشوف اللي قدامي امال بتشوف مين قال بشوف المسيح بشوف مسيحي بيقبل مني قليل من اللي هو ادهوني طب ولو كان اللي قدامك ده فقير مجرم او صانع شر قال وانا بديله اعماقي من جوه بتتمزق وتقول من اجل هذا الانسان مات المسيح فذهبي الفم تعصره كده يطلع شو عميق لخلاص كل نفس ما عندناش في الكنيسة خدمة اسمها خدمة الفقراء وخدمة اسمها خدمة الشمامسة وخدمة اسمها خدمة الرعاية في البيوت وخدمة اسمها خدمة الألحان وخدمة اسمها خدمة الوعظ وخدمة اسمها مكتبة لا لا عندنا حاجة واحدة تضم كل دول عندنا خدمة اسمها التمتع بعمل الثالوث القدوس ما اقدرش اشيل من فكري ولا انزعه هذا الفكر اني شايف محبة الله الفائقة ليا وحضن المسيح اللي حاملني وروح الله اللي طاير بيا عشان اتمتع بالشركة او الاتحاد مع الله الاب في ابنه اي عمل بنعمله في بيتنا او في شغلنا أو في كنيستنا أو في الشارع أو مع أصدقائنا أو في حفلاتنا أو في أكلنا إن لم يكن هذا الفكر فينا فإحنا خارج المسيح تقول لي كده أنت قفلتها قوي أقول لك مش ممكن هتلاقي أسعد ولا أنجح من الإنسان اللي يذوب حبا في الله وفي عمله الخلاصي إنسان يشعر أن الآب واخده في حضنه والابن أقامه عضو في جسده والروح القدس كل يوم طاير بيه بنعمة فوق نعمة ومجدا فوق مجد لغاية ما يدخل بيه إلى العرش الإلهي مين أسعد من هذا الإنسان ومين أنجح من هذا الإنسان نفسنا أحبائي حياتنا كلها تبقى الهدف بتاعها واضح ممكن سيدة وما عندهاش وقت وعندها ثلاثة أربع أولاد ومشغولة بيهم ويقول لك اليومين دول بقى الامتحانات كل شوية في امتحان وعايز اللي يدرس الولاد والاهتمام بالأكل والشرب باللبس بالمدارس بالتنمية المواهب موسيقى أو غيره ما أقدرش أقول للسيدة دي سيب كل الحاجات دي لكن أقدر أقول لها ادي لمسة روحية سليمة في العمل شتان بين أم وهي بتطبخ تقول مزامير وبين أم وهي بتطبخ بتفكر في واحدة ادتها مقلب الأكلة دي هي الأكلة دي لكن في أكلة اتمزجت بالصلاة وفي أكلة اتمزجت بالخطية واحدة بتوكل عيالهم صلاة وواحدة بتوكل عيالها خطيه واحدة طول النهار فاتحة الراديو أو التلفزيون أو أي كان من وسائل الإعلام وقاعدة تسمع أي كلام فاضي مالية البيت بالشياطين واحدة البيت مقدس والمسيح مالي البيت كله واحد تقول لك لا ما بفتحوش غير لما العيال مش موجودين انا مش بدور على العيال أنا بدور إن دي كنيسة مقدسة وإن أنا إنسان ما يشغلنيش بالنسبة ليا ولولادي ولجيراني وللعالم كله إلا إن الناس تدوق ربنا الحلو هو ده اللي كان في فكر القديس استفانوس ده كان بيكرز ويقول عنه الكتاب إن كان مملوء بالحكمة وبالروح القدس ولما هوجم رأوا وجهه كوجه ملاك مين اللي شاف التلاميذ والرسل والقديسين قال لا لا لا الناس اللي بيضطهدوه رأوا وجهه كوجه ملاك وأكيد المنظر ده أثر في شخصية شاول الترسوسي اللي كان حارثا لثيابه وحراسة الثياب معناها الموافقة على رجمه كان بيبص له انه انسان هرطوقي وانسان هيخرب الديانه اليهوديه وانسان ضد الامه وانه انسان غير وطني وانسان ضد الناموس دي افكار مين افكار شاول الترسوسي لكن منظر هذا الشماس ووجهه ينير كملاك الرب حتما كانت الضربة الأولى جوه أعماق قلب شاول الترسوسي لكي يكتشف أنه ماشي على غلط نفسي يا ربي كل أم كل أب كل خادم مدارس أحد كل خادمة كل شماس كل اللي بيخدموا في أي صورة من صور الخدمة في الكنيسة سواء خدمة ظاهرة أو خفية يبقى السماء مفتوحة ويرانا الكل وجوهنا مشرقة مملوءة ببهاء كملائكة الله نفسي كده كل واحد في الكارت بتاعه بدل ما يقول باشمهندس فلان ولا الدكتور فلان ولا أستاذ فلان يقول ملاك الرب فلان ايه رأيكم احنا مدعوين لكده مدعوين رجالة وسيدات وأطفال وشيوخ شمامسة وشعب كلنا مدعوين لكي نصير ملائكة الرب لما سفر الرؤيا اتكلم عن الأساقفة سماهم كواكب محطوطين فين قال دول الذي له سبعة أرواح الله وسبع كواكب يعني بقيوا بتوع ربنا زي ما روح القدوس ده بتاعه مع الفرق الكبير أيضا الخدام دول بتوعه فيقول له السبع ملائكة ممكن أقول يا ربي أنا ليك وأنتسب ليك زي ما إبراهيم بقي بتاعك وزي ما كل الرسل بيقوا بتوعك واقول انا لحبيبي احنا عايزين نعمل نوع من الريفيجن كده اعادة تقييم ومراجعة حسابات كل واحد يراجع حساباته يا ترى انا على الخط السليم ولا انحرفت يمينا او انحرفت يسارا الست ممكن تخدم ولادها تقدسهم وهي بتصلي على الأكل ولما تلاقي ابنها كده اكتشفت انه فتح website تعبان بدل ما تصور وتهيج تاخد لها يومين صيام وتدخل جوه اوضتها وتعمل شوية مطانيات وتقول العبارة الجميلة بتاعت المرتل صوت الرب يقطع لهيب النار تيجي على الكمبيوتر كده من ورا ابنها ترشم الصليب كم مرة وتقول له صوت الرب يقطع لهيب النار فالكمبيوتر اللي بتطلع websites وحشة بص تلاقيه طلع websites مقدسة والولد بدل ما بيشتغل في حاجات ملخبطة ابتدي يعمل في حاجات كويسة أبونا ميخائيل إبراهيم لما جاب زوج وقعد يشتكي له من مراته وطلب يروح معاه قال له مش ممكن هتقبل دخلك جوه البيت صمم يروح خبط كده على الباب الست فتحت الشراع شافت ابونا راح ترازع الشراع قفلت ابونا مخيل التاني اتكسف قال له ما تتكسفش حبيبي ببساطة كده راح راشم على الشراع قال صوت الرب يقطع عليه بالنار قول يا ابني فقال قال له مرة تانية قول صوت الرب يقطع عليه بالنار وفي المرة الثالثة الست فتحت الباب وركعت عايزة تبوس رجليه حصل ايه مش عارفين حتى في حلول مشاكل العائلية ما عادش يحللها نفسانيا واقتصاديا ولا هي غلطانة لا انت غلطان لا لا لا هو في عنصر مفقود ان المسيح مش جوه البيت صوت الرب يقطع لهيب النار يطلع نيران ابليس بره ويدخل نيران الروح القدس فبدل ما تبقى في البيت نار الخناقات تبقى في نار الحب الالهي ويبقى كل واحد مقدمين بعضكم بعض في الكرامة ناخد تدريب عملية كام واحد من القاعدين قبل ما يجي النهاردة أو العشية يوم السبت بيرفع السماعة يكلم صحابه يقول له تعالى معانا النهاردة في عشية نقرأ الإنجيل مع بعض نتمتع بالقعدة الجماعية اللطيفة حوالين الإنجيل في الكنيسة كم واحد كم واحد في تليفوناته يسأل اللي معاه أخبارك إيه تحكي لك قصة لطيفة يحكي له قصة روحية جميلة مقدسة بدل ما هيجيب له سيرة الناس أو سيرة الكنيسة بالكويس أو بالوحش تضيع وقت ده مرة القديس باخوميوس لقي تلميذه واقف يظهر كانوا بيزرعوا ولا حاجة فبيقول له الآن وقت الحصاد بتاع العنب فضربه كده بإيده على بقه وقال له هو ده وقته للكلام في المواضيع دي خسارة أضيع وقتي النهاردة وقت عنب وقت رمان تفرق إيه معايا لكن الوقت النهاردة وقت خلاص في جرس بيضربه المسيح بيقول السماء والأرض تزولان لو الكنيسة كده فيها كام شرط خطر كله يسيب الكنيسة ويطلع يقول لك لحسن تقع ربنا بيقول في شروخ وأنا اللي باني العالم وبقول لكم الأرض هتقع السماء والأرض تزولان واحنا نايمين ومبسوطين ومهيصين ومتشعبطين في العالم هناخد منه ايه استخدم العالم ما تخليش العالم يستخدمك استعبد العالم ما تخليش العالم يستعبدك العالم عطية جميلة ومفرحة ومن ايدين ربنا الحلو لكن ما ادهولكش عشان يبقى لعبة تلعب بيها ادهولك علشان تستخدمه ويبقى سبب بركة انك تطلع تقعد في السماء وتاخد معاك كثيرين ايضا يطلعوا يتمتعوا معاك بالابدية يا ربي نفسنا مع كل نسمة من نسمات حياتنا لا يشغلنا شيء إلا خلاص نفوسنا خلاص عائلاتنا خلاص المحيطين بينا خلاص الذين نعرفهم وخلاص أيضا الذين لا نعرفهم ناخد تدريب بسيط أيضا كل يوم ممنوع نروح الشغل ولا نبتدي حاجة في البيت إلا لما نعمل خمس مطانيات ده زيادة عن المطانيات بتاعتك أرجو أن يكون كلنا بنعمل مطانيات خمس مطانيات من أجل خلاص العالم نقول له نفسنا كل البشرية نشوفها في حضنك احنا عارفين ما بيهمناش الأعداد الضخمة ولا المناظر ولا التعصب لديانة معينة لكن نفسنا نشوف الكل متمتع بغنى نعمتك المعلنة خلال الصليب وخلال عطية الروح القدس اللي قدمتها في يوم العنصرة لما تدي الفقير أو محتاج سواء ماديا أو إذا كان حاجة رمزية أو حاجة معنوية أرجو أن يكون أعماق قلبك في الداخل مرتفع الفوق في السماء تشوف المسيح وتقول له يا ربي ده عضو وإن لم يكن الآن عضو لكن مشتاق أن أشوف عضو في جسدك المقدس إلهنا الصالح اللي حول الشمامسة الأولين زي القديس استفانوس على رأسهم يعطينا جميعا أن نكون شهود أمناء للخدمة الحقيقية للاهتمام بكل نفس لكي نتمتع جميعا بالحياة الأبدية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين